أنا قاعدة أسمع مثل صدى صوت كأنه عرفت الجرس هذا اللي كان يستخدم في التأملات تين تين الأشياء اللي بالخلفية إذا أنت أنكرت وجودها ما راح تختفي هي دعوة هل يعتبر نوع من التأمل هذا؟
جرب ثلاثة اثنين واحد أوكي والحين نبدأ التسجيل
إنه أحيانا لما نتخذ قرار كردة فعل ما هو ممكن أكثر قرار راشد يعني لو نتكلم عن موضوع الرشد وال... وال... والمنطقية لأنه انفعال عادة الانفعال ممكن يكون حدة شعورية بس بعدها لما يخف اللي مم هل كان هذا أفضل شيء؟ غالبا لا فكان من مكان متزن صح كان في تخوفات بس كان لسه في اتزان في الموضوع أبغى أحكي عن ال- الأمور الداخلية والدوافع الداخلية اللي آه.
يعني لما أسأل نفسي إنه مو مهم خلفيتي كثير قد ما إنه مهم يمكن الدوافع اللي خلتني آه، أنتقل من خلفية يعني مختلفة بغض النظر إيش كانت ل- للمكان اللي أنا فيه الدافع كان أكبر من التحدي أو العائق اللي كان في المجال المختلف الدافع بالنسبة لشهد كان في فترات كثيرة من حياتها ما كانت مستشعرة معنى لحياتها أو معنى لتواجدها في هذه الأرض وهذا الكون وكانت تصحى الصباح آه، كان في ترم كامل كنت في اكتئاب آه، اكتئاب حاد لأنه ما كنت حاسة أنه آه، حتى أقدر أصحى كان في كلاس كامل آه، نجحت عليه بالبركة سويت skip حتى للكلاسات الإضافية اللي حتى نفس ال- المحاضرة اللي كانت هناك ما شافتني موجودة أنا في القائمة مين شهد هذه الله أعلم ما أعرف شكلها ما قد شرفتنا فكنت في حالة فعلا صعبة حالة لم عارف لما ت- تقول لنفسك أنا صعب علي أني أقوم من السرير صعب علي حتى أم، أ- أسوي الأشياء الأساسية وكمان كنت خايفة بس ده اثناء وانت في الجامعه صح؟
في ال- في الجامعة بس كمان يعني كانت هذه نفس السنة اللي نفس السنة اللي صار عندي الانهيار هذا ونفس السنة اللي بدأ بدأت التساؤلات حقتي أم، دوري في الحياة معنى الحياة كل هذه التساؤلات الوجودية وبعدين أم، إنه أوكي أنا أنا أحتاج أساعد نفسي فأنا شفت طبيب نفسي وقتها الطبيب النفسي هذا آه، له فضل كبير آه، علي آه، لأنه أولا اكتشفت أشياء كثيرة عن نفسي أنا شخصية حساسة ما كنت مدركة أنه أنا شخصية حساسة أنه أنا استشعاري عميق مع الناس والمشاعر وكمان آم، آه، بديت أدرك بديت أدرك بعض الأشياء عني وهو كان أول شخص بهذاك العمر الصغير كان يقول لي أنت يا شهد natural therapist طيب انت يعني معالجه بالفطره كان يقول لي اياها انت يعني بطبيعتك هذا الشيء موجود لانه في هبه وعطايا احيانا بالشخص مو كل شخص مفروض يستمع للناس ويساعدهم ويكون في خدمتهم مو يعني هذا الدور مو للجميع كل شخص له دوره واساس آه، معين في الحياه يكون فيه هو كانه ولع لمبه مطفيه موجوده في داخلي احمد حسيت نفسي اللي أنا كنت دائما من يوم أنا صغيرة أحاول أساعد الناس و... وأجمع الطلبة اللي أحسهم ضايعين في الحياة تعالوا تعالوا كنت المستشارة يعني كثير أمور حسيت فجأة شبكة من ال... عارف العلامات والإشارات اللي لحظة أنا أنا مفروض أكون في, ال... في هذا ال... ال... الأمر وكمان لما أنا وصلت مرحلة قاع اللي أنا أذكر بكيت عند ماما وقلت لها ماما أنا خايفة أنا خايفة أني ممكن أأذي نفسي أني وصلت لمرحلة أني ممكن أفكر أني أأذي نفسي أحمد أنا حاسة نفسي دمع شوي كانت مرحلة مرة مؤلمة ومرة صعبة وبعدها حسيت لا يعني أنا مفروض أكون هنا مفروض أي شيء ممكن يساعد الشخص ولو نقطة يعني لو فكرة واحدة لو أمر واحد ممكن يغير هذا الأمر اللي هو الشخص مو شايف أي نور في حياته أي نور عارف أنا أنا مفروض أكون هنا أم أنا ما عمري حكيت هذا الشيء بتسجيل
هو طبعا الكلام اللي بتقوليه ده يعني عايز اقول لك ان هو في يعني في حتى بالالفاظ اللي انت استخدمتيها هي هي ات- عارفه حس يعني حاسه انها آه، بالنسبه لي اه آه، يعني هي جزء من القصه بتاعتي برضو آه، بس انا عايز احكي لك شويه عن عن عن نفسي بس انا ع- ع- يعني عايز اسالك برضو انت ازاي ازاي كو... هل انت كنت متاكده لان ايه هقول لك انا بالنسبه لي من الحاجات اللي من اكتر الحاجات اللي هي دايما مشكله اللي هو فكره ان انا انا انا مش عارف قوي انا عايز ايه انا عندي فكره شويه انا عايز ايه بس ما, ما, ما- ما اقدرش اقول يعني عمري ما اقدر اقول ان في جوايا الدافع ال في حاجات ببقى عايز اعملها يعني انا زيك ات- اتخرجت واشتغلت في بنك بس اشتغلت ثلاث سنين ونص وكنت برضو شاطر في الشغل وفي زي نفس الكلام بالظبط في كارير باث وفي كل الحاجات دي لكن انا من زمان من وانا طفل في دماغي ان انا عايز ابقى صحفي تمام او عايز ابقى كاتب يعني كاتب يعني حتى هو ده كان واظن يعني دايما حتى أنا.
برجع برجع اللي هو كاتب فاهمه اللي هو ما اعرفش يعني ايه كاتب يعني هو ما بعرفش اكتب يعني يعني فاهمه اللي هو عادي يعني بس بس من زمان كده واظن يعني كان بدايتها وانا في ابتدائي آه، جاب جاء آه، في زياره للمدرسه واحد كاتب آه، كان كاتب اطفال آه، مؤلف يعني كتب اطفال وكده اسمه يعقوب الشاروني معرفش الراجل ده عايش ولا لسه ولا ايه بس يعني المهم يعني هو مجيته للمدرسه وكده اثرت فيا جدا و و ومن ساعتها اللي هو ده كان بالنسبه لي ايه الحاجه اللي انا عايز اعملها بس هو النقطة برضو ان هو انا كان يعني انا دلوقتي انا في البنك وعايز اسيب البنك بقى واروح اشتغل الحاجة اللي انا نفسي اشتغلها من زمان او نفسي اعملها من زمان فاهمة اللي هو ابقى كاتب تمام او بقى صحفي او وات يعني أم، عايز اقول لك انا يعني كان في ساعتها اللي هو اه انا عايز اعمل الموضوع ده بس آه يعني برضو حاسس على المستوى الواعي انا ما اقدرش اللي هو آه آه، تجزم إن آه هذا اقول ان انا الشيء.
كنت اه انا بس جوايا اللي هو ايه يعني حاسس ان دي حاجه ممكن تبقى ظريفه او هو الوضع اللي انا فيه دلوقتي هو وضع مش كويس او وضع مش, أكون في مش مكان انا مش أحسن.
مبسوط فيه مم.
فيلا غير آه، التغيير في حد ذاته آه آه كده ه- هل انت كان تجربتك شبيهه ولا كان انت ال calling بتاعك ال calling بتاعك انت عارفه بالظبط مم.
إلا شبيهة كثير شبيهة كثير وما زالت يعني آه، ماشية فيها يعني أنا لما غيرت يعني من مجال ال- ال- ال finance والمجال ال- الاستشارة وكل ال- الأمور هذه انتقلت ريادة الأعمال آه، الاجتماعية انتقلت للمجال الخيري غير الربحي كنت آه، أشتغل مع آه، أشخاص وفرق و- وناس عندهم آم، أهداف ورؤية معينة كنت أتوقع أنه أوكي بالمجال الخيري والاجتماعي هو المجال اللي أنا المفروض أكون فيه كنت أتوقع أنه حكون أقرب وكنت أحس بمعنى أم، شفت الحدس هذا الداخلي كأنه مقياس يعني عارف لما أنت تستشعر الشيء كذا اللي لا حار حار حار لا بارد بارد بارد كأنه تتحسس أنت مو عارف أنت مو شايف الرؤية ضبابية وغير واضحة لكن كذا في بوصلة داخلية قاعدة تدل وقاعدة تقول أنت أقرب أنت أبعد فقط يعني كان بالنسبة لي وهذا فعلا ولا يزال إلى اليوم الاستشعار الداخلي ما يقول لك ولا يقول لك كيف او شلون والآلية كذا وهذه الخطة وعندنا ال milestone أي.
الفلاني ابدا هو حيقول لك نعم او لا فقط وانا اقرب او ابعد وكان هذا الاستشعار حقي يعني هذه الدلاله اللي انا اتخذها في الخطوات القادمه وما زلت استشعر نفس الشيء ما اخفيك احمد انا م- okay صح اقرب وعارفه اني اكون مثلا مهم اني اكون مع الناس ومهم المواضيع اللي تدعم الانسان والصحه النفسيه لكن لما تفكر بايش الشيء اللي ممكن يدعم الصحه النفسيه في صور كثيره آه، طبعاً، طبعاً.
ونماذج كثيرة حتى لما نتكلم عن العلاج النفسي لو أنا آه، راح أكمل مثلا بالعلاج النفسي بالفنون مثلا وهذا مجال أنا مهتمة فيه حاليا هل أنا مثلا آه، راح آه، أكون مئة بالمئة معالجة نفسية وأفتح لي عيادة في المستقبل ما أعرف هل هذا شيء فكرت فيه؟ ممكن كاحتمال ففي من ناحية التأكد التأكد هذا أنا تركته من زمان علاقتي معاه يعني أنت وهم وسراب و- وإذا كان عندي الدافع أنه التأكد بالنسبة لي زي إحساس أو وهم في وهم ثاني أنه أنا مستعد انه لازم اكون مئة بالمئة مستعد لا ما في ما في شيء زي كذا ما في بحياتك تكون مرحلة لي okay هذا يعني شيء وكل العوامل perfect مستحيل لا مش بتيجي مش بتيجي كده مش بتيجي كده بالنسبة لك أحمد أنت أنت حكيت إنه okay كان عندك اللي هو ال- التعدد الشغف وحب الاستكشاف ويمكن كان في جانب مختلف آه وانتقلت لموضوع الكتابة كيف ارتبط بالصحة النفسية؟ يعني هذا عندي تساؤل وفضول كبير أعرف عنه
آه والله بصي يعني آه ارتباطي بالصحة النفسية أو كده هو نابع من آه من- أنا كنت مكتئب زي واحد اللي هو آه يعني بكل بساطة يعني إن هو هو المدخل اللي هو مدخل أنا أنا الزبون أنا شخص آه آه سميها بقى ما تسميها يعني عندي قلق من زمان آه، شخص قلوق يعني بطبعي وعندي آه، م- مشاكل بقى متنوعة يعني وأظن يعني دي كانت من الحاجات ودي كانت غلطة يعني كان حاجة غلط كنت بعملها بس آه، آه، مرحلة اللي هو ال- ال- اللي هو من ساعة ما بدأت مثلا قولي من ساعة آه، آخر سنة في الجامعة وبعدين بدأت أشتغل و- وكده كان دايما بالنسبة لي حاجة من ال يعني حاجة كده دايما بترن في دماغي هي أنت شخص أنت شخص من الخصائص بتاعتك ال- الأساسية إنك شخص بتعاني من مرض نفسي ف... وده شيء غير صحي تماما يعني ان هو الواحد يبقى بيعرف نفسه صح، تعريفك او يبقى بذاتك.
جزء من تعريف ده وحش جدا شيء سيء جدا لانه انت خلاص انت بتحطي نفسك في الدايره آه، و... و... وبعدين بيبقى الخروج منها بقى انت بتحاولي تخرجي منها ما بتعرفيش بتحاولي تخرجي منها ما بتعرفيش و... والصراحه في خلال يعني قعدت ايه 10 سنين مثلا انا يعني قولي مثلا قول من 2007 لغايه عمري ما اخدت الخطوات الجاده ان انا احاول ان انا اتعامل مع المشاكل اللي عندي دايما كان بتبقى عارفه بيقولوا ايه بعمل يعني بح- بحط بس بلاستر كده يعني عارفه اللي هو بس بقى ايه آه، بقى كأنه بنج لكن لكن يعني كان كأنه بالضبط س- كده.
تسكين بس مو علاج تسكين بالظبط بس مش يعني وهو ما فيش علاج يعني انا اقدر في تجربتي الشخصيه او اقتناعي الشخصي انه انا مش بدور ان انا اتعالج على قد ما بد- بدور على ان انا اعرف اتعايش مع آه، هذا الشيء اللي انا آه، بيجي وبيروح آه، مع القلق ان انا اعرف اتعامل مع نفسي احسن بشكل احسن طيب عندي سؤال خاصة إنه قلت تتعايش آه وممكن أنا بالنسبة لي كنت أفكر بنفس الشيء إنه ك- كنت أقول أنا ما أبغى أتعايش كنت أبغى أعيش وكان يرتبط بموضوع نفس الفكرة إنه ما أبغى أسكن الألم وأتفاداه وأتجنبه فكيف اختلف من موضوع ال- التسكين آه وإنه ممكن كان تفادي أو تجاهل حتى للموضوع آه إلى موضوع إنه لا في تعامل معه هو هو انت انت قلتيها دلوقتي بلسانك هو فكره التجاهل مثلا فاهمه ان هو انا عندي مشكله او عندي حاجه بتقرقني او عندي باترن تصرفات عندي طريقه تصرفات او طريقه تفكير آه، نمط تفكير او نمط آه، مش مش كويس ال- العادي ال- فكره التجاهل هو آه، آه، آه، يعني هقول لك ايه هقول لك ان هو انت الحاجه دي مش موجوده وبتبتدي تتعاملي على انك مش على انها مش موجوده فانت بقى بتشغلي نفسك بحاجات آه، بتشربي حاجات ب- بتاخدي حاجات بتاكلي حاجات عارفه وات كل شخص ليه آه، ال- الطريق فهو آه، يعني دي اسهل حاجه يعني يعني عارفه اللي هو انا هقعد انا مكتئب بس انا مش هفكر في الاكتئاب بتاعي وهقعد آه، طول النهار آه، العب PlayStation مثلا يعني او هقعد آه، طول النهار هروح الجيم كتير جدا في ناس بتعمل كده اللي هو انا هلعب رياضه طول الوقت طول الوقت طول الوقت عارفه آه، او هشرب خمره او مخدرات وات يعني قصدي ال- اللي هو الايه دي ال- الاختيارات اللي هو اختيارات الهروب السهله جدا الوسيلة ما تهم هي كلها هروب امم ال- الحل التاني هو ان الواحد بقى آه، يقعد مع نفسه بقى عارفه كده واللي هو لا طيب هو في واحد واثنين وثلاثه مش وانا مش عارف اتعامل مع الموضوع ده فبقى ايه هروح اشوف دكتور ه- هروح اتدين ايش اللي خلاك تواجه يعني عارف يعني هي النقطة هذه دائما أنا أقول هي للشجعان لأنه ممكن شخص طول حياته يختار إنه ما يواجه وهذا اختياره وهو حر وما تقدر تحكم عليه بس النقطة هذه التحولية م- كيف كانت بالنسبة لك؟
آه بصي يعني انا يعني برضو في نقطه يعني آه، حتى كنت عايز اقولها كمان آه، قبل آه، يعني قبل ما ابتدي في الحته دي هو فكره ال- آه، الدعم اللي اللي حوالي اللي حوالين البني ادم و آه، او الدعم ده انا كمان بتكلم الدعم من الاسري والدعم المادي بمعنى ان انا وانتي كان كان ع- يعني عندنا القدره ان احنا بنشتغل في مكان كويس في بنك بقى او في شركه استشارات او او او بس عندنا القدره ان احنا نقول طيب انا هسيب الشغل ده اللي هو شغل استادي وبيدفع فلوس كويس وكده وهنروح آه، نعمل حاجه احنا حاسين ان عندنا شغف تجاهها او حاسين ان احنا بن- ممكن آه، نبقى احسن فيها او نبقى سعداء اكتر فيها وده لاننا عارفين ان هو انا لو سبت الشغل انا مش هجوع عارفه انا عارف ان انا آه، لو سبت الشغل انا هرجع عادي على بيت آه، ابويا وامي عادي انا ازاي هاكل واشرب وانام وابقى وابقى تمام فده برضو يعني بقى ايه يعني لما نحط ده في في دماغنا يعني انا لما اللي هو قررت اللي هو انا اه انا دلوقتي في قاع ومحتاجه ان انا اعمل حاجه علشان آه، اقدر ان انا آه، آه، آه، آه، يعني عارفه اللي هو افضل اعيش بالاخر يعني اقدر اللي هو كده في اللحظه دي اقدر اقول ان انا كنت كمان محظوظ انه في حواليا اصدقاء آه، اقدر ان انا آه، اعمل عليهم في كان ساعتها كنا متصاحبين بس زوجتي يعني فاهمه موجوده اللي هو ب- ايه بت... وفي آه، الناحيه الماديه في ان انا ماشي انا هسيب الشغل يعني انا قررت اللي هو لما كنت في القاع الكلام ده من سنتين مثلا فكنت بشتغل ساعتها وصحفي بقى في وكاله انباء امريكيه وبتاع و... واللي هو career بقى career قوي يعني وكده بس اللي هو كان عندي المقدره اللي هو لا انا مش عايز ابتدي مش عايز ادخل في مش عايز ابقى في دوامه ان انا بشتغل 12 ساعه في اليوم لان ده بيخليني مجهد آه، جدا 10 ساعات في اليوم خليني مجهد جدا آه، بدنيا وعقليا ما بعرفش ان انا افكر في نفسي اصلا او اعمل اي حاجه فانا مش عايز ده فكنت اقدر اعمل ده آه، غيري طبعا لا مستحيل غيري طبعا هيقول لا ما ما ما اقدرش اسيب شغلان ما عندوش الاختيار ده انا كان عندي وده يمكن آه، الظروف برضو بت آه، ساعات بتبقى عكس الواحد وساعات بتبقى مع الواحد طبعا يعني أنت لمست جانب آم، مهم وصعب آه، اللي هو موضوع ال systemic trauma لما نتكلم على ال systemic trauma أو الأثر النفسي اللي يكون بالصدمات النفسية الموجودة في المنظومة حولك بمعنى أنت كفرد ممكن تعين و... و... وممكن تروح ال- الطبيب نفسي وممكن تسوي وتفعل بس إذا أنت بيئتك بيئة مسمومة ما فيها دعم بيكون صعب جدا انه ما يصير في اعاده تاجيج trigger يعني مره ثانيه للصدمات الداخليه هذه وهذا اصلا يسمونها صحيح.
complex PTSD لانه انت ما زلت في نفس البيئه اللي هي سببت اصلا الصدمه آه هو عامل الامان النفسي وانه الامان النفسي حق للجميع آه والصحه النفسيه حق للجميع وكيف كمنظومة مهم جدا إنك تطلع على كل العوامل والجوانب أنت ما تشوف الفرد كفرد okay إحنا مسؤولين فعلا مسؤولين على قراراتنا لكن في أشياء خارجة عن إطار تحكمنا ما يأثر على المجموعة الشيء اللي يأثر على البلد الشيء اللي يأثر على ال- ال- ال system بشكل عام عشان كذا يعني يسمونها collective trauma أو الصدمات الجماعية والجزء هذا يعني يعني لي بشكل كبير ولذلك اصلا صرت أم، حاليا يعني دراستي صرت أ- اروح لموضوع الجروب و- وال- والمجموعه وال community يعني حتى في عملي الحالي قاعده اشوف قد ايش مهم انه يكون عندك ال community او المجموعه الداعمه ال- من المجتمع من الافراد اللي يتشاركون معك سواء تجربه مشابهه او قيم متشابهه او رؤيه صحيح.
لانه احنا كائنات اجتماعيه بالنهايه والتشافي اللي قاعد يصير فينا يصير لما احنا نرتبط باشخاص يكونون في نفس هذه الرحله او على الاقل في تقاطعات نحس فيها بالدعم وقد ايش هذا ينقصنا حتى كمجتمعات آه، عربيه يعني ال- الفهم هذا و آه، يعني هي نقطه الم مره كبيره عايز اقول لك لا عايز اقول لك ان هو يعني هو الموضوع ده يعني عارفه برضه هو سلاح ذو حدين بمعنى جزء من عمليه الهروب بقى وعمليه اللي هو انا ايه انا بتجاهل ان في مشاكل نفسيه او كده ان انا كنت محاط ب آه، آه، بناس هو هم في نفس ال... هم في نفس الرحله معايا بالظبط هم كلهم او يعني فاهمه آه ناس كلهم غرقانين اه واحنا كلنا غرقانين مع بعض واحنا قاعدين مع بعض بقى عارفه اللي هو ايه في ال في ال في الحته دي وما بنحاولش بقى نخرج منها او كده و- وخلاص عارفه بيقول خلاص بقت طبيعيه بقى هو ده ال mood الطبيعي اللي هو ان انا انا م- م- متضايق النهارده او انا مكتئب النهارده او ان انا فاهمه ال- الحياه زفت والدنيا سودة والعالم بت- ولاد كلب كلهم عارفه اللي هو ايه كده يعني صح آه، صح.
اللي هو ال- ال- ال attitude ده فهو بي- بيبقى من ناحيتين يعني
تدري الحين خلتني أفكر يعني لما أشوف محيطي كلهم يروحون الجلسات علاج نفسي كلهم عندهم therapist عندهم coach دائرتي المقربة
بالظبط بالظبط الكل وحتى في شيء لاحظته لما ممكن أنا بدأت في رحلتي المحيط اللي حولي مو الكل يعني في هذه الرحلة لكن الناس اللي بقوا معي هم الناس اللي اختاروا أنه لا أم، التشافي الداخلي أولوية وأساس بالنسبة لهم لأنه ما راح ي... هم يعني كأنه أحيانا أشوفها أنت ماشي وفي ناس تختار التوقف ما دام انت ماشي انت تقول لهم يعني حياكم الله اذا حابين تكونوا معانا او انه أم، انا انا ما راح اقدر اوقف هذه المرحله اي واعيد أي.
نفس الدائره امم ده حقيقي صعب جدا في تجربتي يعني اظن في تجربه كل الناس صعب جدا إن الواحد يخرج بره ال- النظام ده او بره ال system ده لان هو هو ال system ده هو كل حاجه عارفه هو كل حاجه حواليك انت بتبصي عليها هو هو ال system ده آه بس وكمان يقلل من اللوم على الذات يعني عارف انه حنا احيانا نقسو على نفسنا بشكل كبير بس يعني موضوع المنظومه والنظام اللي حولك وانت تشوف يعني حتى الراسماليه السامه يعني طبعا طبعا انا في فترات حياتي اللي هو كنت ب... يعني عارفه يا اما ما بين شغل وشغل او اللي هو انا سبت شغل وما عنديش شغل تاني بقى وقاعد اللي هو كده آه، دي فترات كان بيبقى فيها احساس ذنب رهيب رهيب يعني اللي هو انا حاسس ان هو انا شخص غير منتج آه، و- و- وخلاص ما انت قيمه البني ادم كبني ادم آه، جزء كبير منها آه، بتيجي من عمله عارفه وخصوصا بقى في المجتمعات بتاعتنا يعني بتلاقي اللي مثلا لو حد دكتور مثلا جراح ولا حاجه بتلاقيه الله.
آه لو دكتور، هو مهندس.
اه يعني اللي هو و- و- وليه وليه وضعه في المجتمع وهو تلاقيه نفسه قليط كده في نفسه اللي هو لا انا انا انا مش مش بعمل اي حاجه لا انا انا جراح وهو الجراح مهم جدا وطبعا يعني عارفه وهو الموضوع صعب يعني وكويس ان في ناس بيعرفوا يعملوه بس القصد هنا انه هل فعلا شخص اللي هو الجراح آه، قيمته في الحياه آه، احسن او اعلى من الشخص اللي هو آه، مش جراح اللي هو مثلا بيبيع بيبيع حاجه في سوبر ماركت عارفه يعني اظن بقى ان هو سبب من اسباب ال ال ال اللي هو انع- انعدام الرضا وهو انعدام الرضا طبعا بيجيب يعني بي بيسبب مشاكل يعني كبيره ان هو دايما انت بت بتحاولي ان هو ترفعي من آه الانسان يعني بيحاول يرفع من وضعه آه ف- فحتى ممكن الجراح ده يقول لك لا بس انا من جراح في, في مصر مش جراح في, في لندن وانا فاهمه دايما في كده ففكره السباق ده ما ده طبعا متعب جدا وصعب جدا يعني أتفق معك يعني من من هذه الناحية وأظن أم، الأهم قدرة الشخص على الاختيار مو لازم الشخص يعني يكون له business و startup و entrepreneur وعارف يعني كل هذه الحركات يعني انه وابدا شغفك واسس عملك وكون النجم المبدع أيوة، لا، مو بالظبط.
لازم. مو هذا بالظبط.
المسار الصح آه، ده مو لازم لا لا لا لا ده انا بالنز- ده بالنسبه لي بقى بيوترني انا لما بشوف الناس دول لما بشوف حد يعني انا لما بشوف حد اللي هو كده اللي هو لا انا بتوتر لا لا لا لا, لا هو ده مش طبيعي يا معلم اللي انت بتعمله ده آه، وبتاع ودايما موتيفيتد ودايما بتاع و- و- وفعلا يعني هذه الفكرة يعني إنه في خيارات كثير أنا الأهم بالنسبة لي إنه الشخص عارف إنه هو قاعد يختار بس كمان يعني م- أنا أبغى أسألك طيب و م- يعني يمكن حكيت على موضوع ال- التسكين والتعايش وبعدين أم، حكيت على يعني قبل ما ندخل في نقطة تحولية إنه موضوع الدعم والنظام والمنظومة لكن خلينا نرجع لنفس النقطة هذه اللي هو اللي دخلك هذا الأساس لك شخصيا يعني بصي يعني عايز اقول لك شخصيا آه ال ال يعني هي النقطة الأساسية كانت بالنسبة لي هو آه، أنا كنت بشتغل صحفي وكنت بشتغل آه، ب ب ب ب ب بكتب عن الاقتصاد تمام آه والاقتصاد والمالية وكده فالحاجة اللي أنا درستها وفاهمها بس بشتغل عليها يعني فاهم ف آم، فالمشكله كانت بالنسبه لي آه، ان انا يعني فكرت فيها ازاي انا قلت انا انا انا عندي شويه سكيلز بعرف اعمل شويه حاجات بعرف اكتب بعرف اعمل آه، موضوع صحفي يعني بشكل او باخر ف آه، آه، عايز اعمل حاجه اللي هو يكون ليها وقع على المستهلك بتاع على القارئ بقى او بقى دلوقتي المستمع او كده آه، اكتر بكتير من الحاجات اللي يعني كنت مثلا اكتب على البورصه فاهمه ازاي البورصه حتى تداول مثلا عندكم على الس- كنت بش- ساعات بغطي السوق السعودي اللي هو آه، آه، آه، تمام يعني آه، آه، حلو وبكتب حاجه وظريفه وبتتقري وكده بس مفيش اي آه، آه، آه، مردود يعني مردود شخصي آه، حاسس بيه في الموضوع عارفه اللي هو ف فحسيت اللي هو يعني هي موضوع بقى الصحة النفسية وكده هي دي حاجة أنا مهتم بيها جدا شخصيا يعني وحاجة آه، أدركت بقى أهميتها في, في آخر سنة كام سنة اللي هو أدركت لا هو الموضوع ده مهم جدا جدا جدا وإحنا بقى كمجتمعات ناطقة باللغة العربية ال- ما بنتكلمش على الموضوع خالص والإعلام ال- اللي هو ال mainstream يعني الإعلام اللي هو ال- ال- العادي اللي الناس بتتفرج عليه هو ما فيهوش ذكر تقريبا للمسائل دي يعني ما ما شفتش عارفه آه، ما بيتكلموا عن الموضوع يعني حتى في الافلام مثلا او المسلسلات بتلاقي كاريكاتير يعني هو بيطلعوا شخصيات بس اللي هو ف... فقلت طيب يعني حاجه انا مهتم بيها وحاجه ممكن آه، آه، اعرف اعملها آه، وحاجه بقى اللي هو بتلمسني بشكل شخصي وممكن تبقى مفيده طب ما يلا يعني عارفه بس هو في الاخر يعني اظن يعني هو برضو الحاجات دي كلها بالنسبه لي يعني هو رهان ويعني ونرجع برضو لنقطه اللي هو الاختيار اللي الواحد بيختاره في حياته يعني هو هو انا بحس ان هو برضو يعني في في نقطه ان احنا دايما في عمليه بحث آه ود- ودي كانت زمان حاجه بتتعبني ان انا دايما انا عايز في سعي يعني كنت دائم.
زمان متخيل اه انا متخيل زمان ان في هدف انا هوصل له هبقى قاعد اللي هو انا ايه برنس في نفسي كده عارفه انا هدف وصلت لهدفي Number عارفه one.
ازاي وخلاص اه مش مش محتاج حاجه يعني وبتاع وتمام آه بس هو ال- اللي انا أ- أ- ادركته يعني ان هو لا عادي هو الد- الدنيا بتاخد سكك غير متوقعه عارفه و- وواحد ممكن يعني كده ايه يعني و- وده ساعدني في القلق تتذكر موقف معين أو أم، حاجة معينة حدثت أو ال- التغيير هذا يعني أنت أنت ذكرت لي إنه أوكي كان في تجاهل للموضوع كان في انغمار مثلا انغماس بال- بالشغل امم فعارف يعني كأنه سؤالي إنه إيش اللي فتح عيونك إيش اللي خلاك توقف تقول لا يا أحمد خلاص عارف آه هل كان في نقطة أو إنها كانت تراكمات لأنه ممكن تكون مختلفة
بصي هو كان بالنسبة لي يعني احنا لو بنتكلم على ال- آه، اللي هو ال- ال- الحالة النفسية يعني واللي هو النقطة اللي قلت فيها طب يلا انا محتاج اخد كده ده كان يعني اخد خطوة ده كان بالنسبة لي اللي هو انا آه، آه، وكان كله مربوط ببعضه يعني انا كنت متضايق في الشغل و- وحالتي نفسية فده بيغذي ده عارفة ازاي يعني الحاجتين بيغذوا بعض فلا هو اللي حصل ان انا كان يعني كنت بقى وصلت لمرحلة عارفة اللي هو انا خلاص مش قادر يعني مش قادر فعلا لو انا بصحى الصبح بالعافية آه فاللي عملته بقى وده كان اقول لك كان لطيف بقى في في الحته دي انا كنت بشتغل عادي وكل حاجه وبعدين وحالتي النفسيه في الضياع وكل حاجه اللي هو يعني ايه في الأ- تحت الارض يعني فقمت قمت قلت لهم في الشغل قلت لهم بصوا انا يا جماعه مش قادر تمام آه فانا هاخد اجازه مرضيه من الاخر يعني وهو يعني كنت يعني وهي يعني الناس محترمه يعني فقالوا تمام وكده وعندهم بوليسي للموضوع ده واللي هو فطبعا ايه شيء يحترم يعني فقعدت في الاجازه اللي هي المرضيه دي اللي هو انا بقى يعني خلاص بقى انا سبت الحوار ده انا هقعد بقى اشوف كده انا محتاج اعمل ايه عارفه آه، ودي زي ما بقول لك دي برضو privilege عندي او ده اللي هو كان حاجه اللي هو ميزه آه، ان انا اقدر اقول للشغل كده ومرتبي شغال وكل حاجه وكله تمام آه، في الفترة دي آه، شفت بقى معالج آه، شفت رحت شفت حتى psychologist يعني وكده و- وما كانش يعني ما كانش كويس قوي وبتاع وسافرت شوية ورحت فاهمة اللي هو ايه ط- خرجت بره القاهرة و- يعني اللي هو ايه حاول افضي دماغي وكده وبعد شهرين او شهر ونص تقريبا آه، رجعت رجعت المكتب تاني وعايز اقول لك ان هو رجعت المكتب اول يوم تاني يوم كويس تالت يوم نفس الوضع بالظبط عارفه اللي هو الس- السواد وكده فاللي هو ده كان ساعتها اللي هو اه هو هو مش نافع هو انا انا مش نافع كميه ال triggers بقى وكده اللي هو انا انا محتاج اعمل حاجه جديده فساعتها وده بقى كان جزء لطيف ساعتها كنت اللي هو قعدت اخطط كده طب انا هعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه فكان في بقى قرار بقى اللي هو طب انا هسيب الشغل وهسيب وهسيب مصر اصلا وهسافر آه، في رحله طويله آه، وكنت ساعتها يعني ايه وهتجوز يعني هج... يعني كان صاحبتي فاقول لها هنتجوز وهنسافر ويلا نعمل backpack وده اللي عملناه يعني يعني وكان الصراحه كان اختيار ظريف يعني اتجوزنا وبعدين آه انطلقنا على على امريكا الجنوبيه اه قعدنا فاهمه وكانت فتره لطيفه يعني فتره لطيفه جدا آه ورجعت بقى بس هو يعني قصدي ال- يمكن بالنسبه لي يعني هو ال ال الدرس المستفاد يعني عارفه اللي هو بالنسبه لي في ال- في الحوار ده هو ما تاخدش المواضيع جد قوي يعني في برضو سيب آه، مساحه للصدفه وسيب مساحه لل... لل- للتغيرات اللي انت مش انت عمرك ما هتعرف تحسب كل حاجه وده يمكن بقول لك عشان كده بقول لك حاجه بتساعد في القلق انا عمري ما هعرف احسب كل حاجه هتحصل في المستقبل مستحيل محدش يعرف يعمل كده هل كنت حاسة إنه مفروض إنه كنت حاسب كل شيء وعارف كل شيء ومتأكد من كل شيء هل كان هذا كفكرة ومسبب للقلق كعامل أساسي؟
اه طبعا طبعا ما هو ال- القلق بيبقى جاي من فكره ان هو طب انا هعمل ايه طب ايه اللي هيحصل طب افرض كذا حصل افرض كذا حصل عارفه ف فلما لما تبتدي بقى اللي هو تق... لما تقرري انه لا انا هو في حاجات في الحياه ممكن تحصل من غير من غير تخطيط و- ويعني حتى يقول لك احسن حاجات بتحصل من غير تخطيط عارف في كلمه كده معرفش آه، ف ف فانت سيب مساحه لده خطط طبعا وكل حاجه واعمل اللي انت اللي هتقدر عليه بس قصدي سيب مساحه للي هو للمجهول لان المجهول ده ممكن يجيب لك اه ممكن يجيب لك حاجات وحشه جدا بس هو ممكن يجيب لك حاجات حلوه حاجات مفاجات لطيفه يعني عارفه ازاي فيعني يعني دي ال... دي ال... ده الشيء ال- اللي هو ال- اللي ماشي معايا وانت قلت رهان حكيني كيف كان الرهان يعني انه مو عارف وخضت التجربة ما انا اقول لك بصي هو هو فكره الرهان ايه الواحد لما يراهن على حاجه فكره ان هو يبقى مستعد يخسر صح صح يعني بالنسبه لي صح، هو ده ال...
فعلا انا مستعد اخسر يعني انا اللي هو انا هسيب شغلي و... وبتاع ومستعد ان انا آه، اطلع فاهمه حما... خطوه غبيه وانت ح- حمار اطلع حمار في الموضوع ده واللي هو كده ومستعد ومستعد اسمع بقى كلام من امي وابويا ومن الناس وبتاع طب ليه يا ابني بتعمل صح.
كده و...
صح.
وده طبعا يعني ح- حد يعمل اللي انت بتعمله ده وايه الجنان ده كده و... بس آه، والله بقى آه، افرضي ما هو افرضي ما هو كله بالصدفه افرضي انا هو جرب حوارات البودكاستنج ده والكلام ده و... و- واحنا لسه فيها هو الموسم لسه شغال يعني جسدي ال- جسدي لسه شغال و- وفاهمه بس افرضي اللي هو آه، الموضوع ده آه، وصل لديزاستر فاهمه ازاي آه، فاهماني ما هو ماشي ما خلاص هنعمل ايه ما هو ده هيبقى آه، خلاص انا خدت قرار وخدت آه، آه، بتاع و- والله طلع تمام تمام طلع آه، آه، حصلت مصيبه وطلع وفشل ذريع وكده هبقى هبقى هبقى زعلان جدا هقول لك ايه يعني آه، هبقى زعلان جدا بس اظن في المستقبل يعني هبقى اقول ايه بقى يا ده انا عملت كذا وفشلت وبتاع واقعد اضحك وابقى اللي هو سعيد ان انا عملت حاجه ان انا حاولت اعمل حاجه صح.
عارفه آه، انت بيجيلك هواجس من النوعيه دي يا شهد يعني آم، يعني ه- هواجس الفشل كده احكي لي عنها شويه آه آم أنا حبيت كثير آه، حبيت كثير موضوع الرهان وتقبل ال- الهزيمة والفشل والخسارة على نفس الموضوع هذا يعني قبل فترة آه، على نفس السياق بما انه احنا بالماليه كنا دخلت انا سوق الاسهم يعني وهذا مره يعني مفروض شيء مخزي ويثير العار انه الان اول مره في حياتك تدخلين سوق الاسهم وانت ماليه لكن أم، لانه حصل لي انه انا عندي مبلغ اضافي وهذا كان شيء مهم وحتى حكيت حتى مع صديق كان يقول شهد المبلغ انت اللي عندك اياه ما ينفع شيء اساسي تحتاجينه تدخلين فيه هذا لا يعني شيء متمسكه فيه مو متقبله ابدا ابدا الخساره هذا سوق خطر غير مضمون ال- صحيح.
التقبل لهذا الموضوع وتقبل الفكره انه راس مالك كله ممكن يروح طبعا هذا في أسوأ الحالات اللي يعني نادر الا لو صار في انهيار بالاسواق العالميه اللي ممكن أيوة، تكون بالظبط.
لكن زي ما حصل كده في كورونا اول كورونا مثلا يعني صح بالضبط و- وحصل يعني في في سنوات كثير بس آم، عارف انا انا يعني دخلت بالمبلغ هذا وقلت هذا المبلغ لو ما شفته مره ثانيه انا اوكي متقبله لانه عندي مبلغ اضافي ولا هو مبلغ اساسي انا احتاجه لحياتي اليوميه الفكره هنا بنفس هذا الموضوع آه، انت عارف آه، انا سالت قريب من من صديقه شاهد لو ما كان عندك خوف حاليا من اي امر في الحياه ايش الشيء اللي بتقدمي عليه حلو السؤال ده صح سؤال حلو عميق آه قعدت افكر لو ما كان عندي خوف ايش الامر اللي بقدم عليه فعلا يعني آه سكت للحظات وكنت اطالع السقف الف يمين الف يسار واتعمق فعلا بتفكير بالسؤال ولفيت عليها وحكيت لها ما في شيء حاليا حاليا في حياتي انا اتخذت مبدا انه انا خايفه يس انا خايفه مو انا مو خايفه خارج منطقه الراحه نعم مليون بالميه ولكن عارف لما قلت لك انا ابغى اعيش ما ابغى اتعايش امم هو الشيء اللي أنا أبغاه هو الأساس بالنسبة لي آه هو الأمر اللي أنا لو آه وهذا فعلا شيء يحضرني كثير أحمد موضوع الموت كمان اختلف بالنسبة لي أنا أول كنت أقول أنا ما أبغى أنا ما عندي معنى بحياتي ربي يخذني لك فعلا يعني كان كان عندي هذا الإحساس الآن كن ال- الآن ال- الفكرة كيف تحولت الفكرة إنه أنا لو مت بكرة أنا ما أبغى أندم على أي شيء أنا بعيش بعيش بكامل ما فيني بكل شيء بكل شيء بكل شيء يعني عارف اللي انا راح اروح في كل ال- ال- ال- المناطق اللي ممكن حتى تكون أم، الخساره ممكن فيها عاليه لكن كمان ال- المكافاه وال- والاثر العميق اللي يعني ينعكس عليك كمان عالي جدا وهذا كان بالنسبه لي اهم واقوى وكان يدفعني اللي حتى لها الهواجيس هذه اشوفها اشوف رسالتها احيانا كمان آه و- واكمل وهذا موضوع مهم انها ما تنعدم ما تروح الكلام اللي انت يعني بتقولي على فكره ال... اللي هو انا لو لو مت دلوقتي ه... هبقى هبقى ندمانه أو على حاجه ولا لا واظن يعني انا بالن- بالنسبه لي اللي هو هو هو مس- في مستويات هنا لان هو في مستوى اللي هو ايه يا رب خدني دلوقتي انا م- مش فاهمه اللي هو انا مش مش قادر على مش قادر انا عايز اموت حالا مم، تمام يعني بس ب- فدي ده مس... اظن في مستوى تاني بقى اللي هو آه انا ما عنديش آه انا مش مهتم باي حاجه في الدنيا يعني وكده فبقى سواء انا عايش او مت مش فارقه بعد كده كمان بقى في اللي هو في حاجات هندم عليها بس مش مشكله لو مت دلوقتي واظن ده ده اللي هو انا عشت آه، حياه ساتسفاينج على قد ما انا اقدر وعلى قد ما كده وفي حاجات تانية عايز اعملها بس والله لو مت دلوقتي يعني انا راضي ب... تمام بالحاجات اللي انا عملتها وبالحياه اللي انا عملتها و... آه...
هي ترتبط كثير بالحاضر ترى يعني موضوع انه ممكن في اشياء كثير يعني انا عندي احلام كثيره احمد وحتى لو مت بكره بكون راضيه هي الفكره انه انا في يومي بشكل يعني كل يوم لما انا اصحى اني اختار الاختيارات اللي ممكن تكون شجاعه اللي ممكن تكون صعبه اللي ممكن مثلا آم، صارت مشكلة معينة آم، صار في انتهاك مثلا بحدود العمل إني بدل ما أسكت وهو القرار الأسهل اللي ممكن يكون مريح إني لا أنا أحكي إذا كان في ظلم وأنا استشعرت إنه مهم إنه يكون في صوت هذا الصوت ما أكتمه أنا أتكلم عن القرارات اليومية الأشياء الصغيرة إني مثلا يعني أمس أختي هالة أختي هالة هي صغيرة عمرها 14 سنة فاجأتني بشيء فعلا فعلا يعني آم، اثار الحيره ك- كنا جالسين يعني كان قبل ما ينامون آه، وكلنا مع بعض آم، فانا وياها آم، وكمان اخوي زياد اللي عمره 16 سنه فكلهم صغار آه، قالت خلاص انا راح انام peace out طيب هي قالت بيس اوت اوكي طيب تمام بعدين فجاه رجعت قالت لحظه لحظه لحظه قلنا ايش قالت آه، انا ما ابغى اخر كلمتي لو مت بكره تكون peace out أوه.
ابغاكم تعرفون اني احبكم أوه، واو.
واحبكم كلكم وذكروا لو هالة ماتت آخر كلمة قالتها لكم أحبكم اه شهادة للجميع أحبكم طيب يا هلا حنا نحبك كمان خشي نامي بقى.
نامي فموضوع يعني فعلا بالضبط نفس نفس الفكرة هذه إنه أنا في يومي القرارات اللي أنا اتخذتها اتخذت القرار اللي كان كنت أنا أبغاه إنه أنا لو نمت وصحيت وهذه الفكرة حاضرة جدا يعني أم إنه القرارات اللي اتخذتها اتخذتها من القلب أو إذا في أمر يعني ما عملته مو شيء يتآكل فيك داخليا عارف هذه هي الفكرة كل الأحلام وكل الأشياء الجميلة أكيد في ودي تحقيقها في ودي آه، مثلا تأسيس مركز في ودي تأسيس عائلة وأكون أم وعندي أطفال كذا حولي يركضون عارف وفي نفس الوقت حتى لو هذه الأمور ما حصلت وشهد راحت آه، لأي سبب كان هي كمان راحت وهي تقول أنا كل يوم قاعدة أعيش بحب وباستشعار كامل وهذا الأهم بالنسبة لي